انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
الوحدة فقدان الشغف الخوف من المسؤولية كلها حاجات تبان صغيرة بس بتأثر على حياتنا بشكل كبير عايزين نتكلم مع بعض ونناقش مشاكلنا يمكن نلاقي لها حل ممكن نطلع بفكرة أو نشارك رأي بس أهم حاجة تعرف إنك مش لوحدك استنوني هكون معاكم أنا شهد طارق في برنامج سبوتاية على تسعينات FM
سبوتايا مع شهد طارق كل يوم اثنين الساعة 7 الا ربع على تسعينات اف ام
يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمعين راديو تسعينات FM انا شهد طارق هكون معاكم كل يوم اتنين في برنامج سبوتاية عايزة أبدأ معاكم الحلقة بمقولة ممكن تبان عميقة شوية بس الحقيقة إنها معبرة جدا عن حلقة النهاردة ال quote دي بتقول ليس أشقى من رجل تأصلت فيه عادة التردد ويقضي نصف وقته في اتخاذ القرارات والتحسر على ما فات حلقتنا النهاردة بتتكلم عن الحيرة اللي بنحس بيها لما بنيجي ناخد أي قرار في حياتنا كل واحد فينا في حياته مر بمواقف كان لازم ياخد فيها قرار والحياة أصلا هي عبارة عن اختيارات وقرارات بناخدها والاختيارات في حياتنا نوعين يا إما اختيارات عادية زي هلبس إيه النهاردة هنخرج فين هناكل إيه والنوع التاني بيكون اختيارات مصيرية زي تغيير ال career أو السفر أو الجواز ولأن كل قرار بناخده بيأثر علينا وعلى حياتنا لازم نعرف نختار إيه ونختاره إمتى عشان ما ندخلش في دايرة تردد وحيرة ملهاش آخر هنعرف إزاي نتعامل مع الحيرة والقرارات الصعبة في حياتنا لكن هنروح نسمع أغنية لمحمد منير والأغنية دي أنا بهديها لكل محبين الكينج يلا نسمع الأغنية مع بعض
يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي فيها ابتسامة وفيها آه فيها قاسية وحنية ياما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي فيها ابتسامة وفيها آه فيها قاسية وحنية ياما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي يقاسيها الدنيا ريشة في هوا طايرة بغير جناحين احنا النهاردة سوا وبكرة هنكون فين في الدنيا في الدنيا دنيا تدور مهما تدور ما هي بتدور سواقينا في عطشنا في ألمنا ما بتنساش تداوينا دنيا تدور مهما تدور ما هي بتدور سواقينا في عطشنا في ألمنا ما تنساش تداوينا لينا الحب لينا قبل الجراح ما تدق بابنا جينا ومدين ايدينا اللي يصيبنا اهو من نصيبنا دنيا بتلعب بينا ليه ايه راح ناخد من ده ايه ايه راح ناخد من ده ايه
ورجعنا لكم بعد الفاصل وخلونا دلوقتي نبدأ نتكلم مع بعض عن الحيرة اللي بنعيشها مع كل اختيار بنواجهه الحيرة حاجة طبيعية جدا وكلنا بنواجهها والناس أنواع في التعامل مع الحيرة في ناس ما بتحتارش كتير لأنهم بيبقوا عارفين هم عايزين إيه كويس ومرتبين لكل حاجة بس ده طبعا ما يمنعش إن هيجيلهم مواقف في الحياة تخليهم واقفين محتارين وعلى عكس الناس دي في اللي عايشين حياتهم عشان يحتاروا بيبقوا محتارين في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم وكأنه أسلوب حياة وفي بقى الناس العادية اللي بيحتاروا لما فعلا الحاجة اللي قدامهم تكون صعبة ومحيرة وزي ما الناس في الحيرة أنواع طريقتهم للتغلب على الحيرة دي بتبقى أنواع برضو يعني في اللي بيمشي ورا إحساسه وفي اللي بيحسبها بالورقة والقلم ويشوف الإيجابيات والسلبيات لكل اللي قدامه ويختار على حسب اللي إيجابياته أكتر وفي بقى اللي بيحب ياخد رأي الناس ويستشير اللي حواليه خصوصا لو عندهم خبرة في الموضوع طب ايه اللي بيخلينا محتارين وخايفين واحنا بناخد اي قرار طبعا كل ما الاختيارات زادت قدامنا كل ما الحيرة زادت ولما بنلاقي قدامنا الاختيارات كترت مبنبقاش عارفين ناخد قرار وممكن يكون سبب من الأسباب الرئيسية عند بعض الناس إن أهلهم دايما بيقرروا لهم كل حاجة في حياتهم من وهم صغيرين فبالتالي كبروا وهم مش متعودين ياخدوا أي قرار وسبب من الأسباب التانية هو خوفنا خوفنا من إن القرار اللي هناخده ممكن يطلع غلط فده بيزود عندنا الحيرة والتردد وأحيانا ممكن الضغوط من الناس اللي حوالينا تكون سبب من الأسباب اللي بتزود حيرتنا لأننا مش بنبقى عارفين نعمل اللي يرضيهم ولا اللي يرضينا وتعلقنا بأخطاء الماضي ده بيخلينا نخاف ناخد أي قرارات جديدة وأخيرا لما بيكون القرار مرتبط بوقت يعني لما بيكون مطلوب مننا ناخد قرار مهم وسريع مش بس بيزود حيرتنا لا ده كمان بيخلينا متوترين فالحيرة والتردد من الحاجات اللي ممكن يضيعوا عمرك من غير ما تحس وكل القلق والحيرة والخوف دول بيخلوك توصل إنك تفضل تأجل في كل القرارات المهمة أو يقلل ثقتك في نفسك وتحس إنك دايما مش قادر تاخد قرار وده ممكن يضيع عليك فرص كتير ومن الحاجات اللي كمان ممكن تضيع عليك فرص مهمة هي إن كل ما يجيلك فرصة تبقى مستني الأحسن منها أو تخاف إن الفرصة دي تضيع عليك فرصة تانية أكبر وأهم أو تضيع فرصة عشان أنت حاسس إن ده مش وقته وتبقى مستنيها تجيلك تاني في الوقت اللي أنت عايزه وهي دي مشكلة الفرص لما بتجيلك في غير وقتها وتيجي تبوظلك كل الخطط اللي أنت حاططها بتبقى مش عارف ساعتها تقبل الفرصة دي عشان مش بتيجي غير مرة واحدة في العمر وتستغنى عن حاجات تانية كنت حاططها في أولوياتك ولا ترفض بس وانت خايف من جواك ان الفرصة دي فعلا ما تجيلكش تاني وساعتها هتضطر تتحمل نتيجة اختيارك ده أنا شايفة إن الحل بسيط وسهل أنت بس محتاج شوية حسابات يعني لو جاتلك فرصة تضطرك تضحي بحاجة تانية قدامها مهمة برضو يبقى لازم تحسم قرارك مين فيهم الأهم بالنسبة لك وتكون محققالك أكبر جزء من متطلباتك وأم- وأهم حاجة مين فيهم اللي مش هتندم إنك سبتها لأننا ساعات بنفكر في إيه اللي ينفعنا دلوقتي وما بنفكرش في قدام عشان كده لازم تاخد قرار لأن الندم الحقيقي هو اللي هتحسه لما تلاقي نفسك ضيعت كل الفرص من إيدك وأنت بتفكر هنتكلم بشكل مفصل أكتر عن إزاي نقلل إحساس الندم بس هنروح نسمع الأغنية دي بسرعة استنوني
ممكن تشوف في الليل ضلمة وغيوم وممكن تشوف نفس الليل قمر وسكوت ونجوم ممكن تحزن معاه وتفكر في امبارح وممكن تحلم ببكرة وتفضل في سرح ممكن قلبك من الخضة تلعب بهدوء ويدق برضه جامد في ساعة حب ممكن عينك تشوف الخوف وتخاف تجرب وممكن الخوف يشوف هيخاف منك يقرب ممكن كده وممكن كده مفيش في الدنيا حاجة متحددة ممكن تضل وممكن تنور خلي عينك حلوة وانت بتصور ممكن كده وممكن كده مفيش في الدنيا حاجة متحددة ممكن تضل وممكن تنور خلي عينك حلوة وانت بتصور ممكن تشوف الشمس حامية وقوية وممكن تشوفها بحر وهوا حرية ممكن تفضل في الظل خايف مستخبي وممكن في وش الموج تجري وتعدي ده الفرق بين الأمل والألم حرف وبين الهزيمة والعزيمة برضو حرف ممكن تفضل عايش خايف واقف على الحرف وممكن تعدي وتلقى بدل الفرصة ألف ممكن كده ممكن كده مفيش في الدنيا حاجة متحددة ممكن تضل وممكن تنور خلي عينك حلوة وانت بتصور ممكن كده وممكن كده مفيش في الدنيا حاجة متحددة ممكن تضل ممكن تنور خلي عينك حلوة وانت بتصور
ورجعنا لكم تاني وخلونا نتكلم دلوقتي عن شعور من أصعب المشاعر اللي الواحد ممكن يحس بيها وهو الندم الندم دايما مرتبط بإحساسك بالذنب على حاجة عملتها أو حاجة ضيعتها في ناس بتقول إنها ما بتندمش بس هل معقول إن ممكن يكون في إنسان ما بيندمش؟ أكيد لأ لأن الندم مرتبط بالغلط وأكيد مفيش إنسان ما بيغلطش بس غلط عن غلط يفرق واحنا مش جايين نتكلم عن الغلط اللي لا ينفع بعده الندم زي ما بيقولوا لان دي حاجات معروف فيها الصح والغلط ودي كده كده ما فيهاش نقاش احنا عايزين نتكلم عن الغلطات البسيطة اللي بدل ما نندم عليها ممكن نحولها لحاجة إيجابية تفيدنا في قراراتنا اللي جاية مبدئيا زي ما قلنا إن الندم شعور صعب وقاسي جدا فلازم تحاول على قد ما تقدر إنك تقلله بإنك أولا تحسب قراراتك صح وتحاول تفكر لقدام يعني ما تاخدش قرارات متسرعة وبعد ما تاخد قرارك لو كانت النتيجة إنك فشلت هل هتندم؟ آه هتندم طبيعي إن شعور الندم يجيلك لكن الأهم إنه ما يطولش عشان ساعتها لو أنت عامل اللي عليك يبقى لازم تفكر أنت هتستفيد إيه من الفشل ده أو ربنا بيبعد عنك إيه ممكن ما يبقاش خير ليك اوعى تندم على حاجة طالما عامل اللي عليك سواء بقى في دراسة أو في شغل أو في تصرفاتك مع الناس اللي حواليك يعني ساعات في ناس بتفضل ندمانة طول الليل على تصرف عملوه أو كلمة قالوها في حين إن الحاجة دي بتبقى عادية جدا ومحدش ركز فيها أصلا ولو حاسس إنها مش عادية وشايف إنك غل- غلطان في حاجة أو غلطت في حد من غير قصد قوم كلمه في ساعتها لأن ساعات كتير جدا بيبقى كل الكلام ده في دماغنا احنا بس وهو ولا واخد باله أصلا ولو طلع فعلا متضايق تبقى انت كلمته واعتذرت له وهو حس انك مهتم وساعتها بتبقى حاسس بعدها براحة وهدوء بدل تأنيب الضمير ده ومن الحاجات اللي ممكن تقلل شعورنا بالندم هي إننا نحكي الموقف لناس بنثق فيها عشان ساعات بيقولوا لنا أسباب فعلا ما بنكونش شايفينها تخلي شعور الندم ده يروح من عندنا خالص في مثل بحبه قوي بيقول لا تبكي على اللبن المسكوب لو مشينا على المبدأ ده هنرتاح قوي لأن الندم مش هيفيد دلت أول بأول وركز في اللي جاي عشان كل ما كترت على نفسك الشعور بالذنب والندم كل ما قدام هتلاقي نفسك مرهق ومش قادر تعمل حاجة من غير سبب يبقى أنت كل اللي محتاج تعمله عشان تعرف تاخد أي قرار وأنت مرتاح إنك أول حاجة لما يكون قدامك اختيارات كتير حاول على الأقل تخليهم اختيارين مش أكتر لأنك لازم تحاول تقلل الدربكة والتشتت اللي عندك بسبب كتر الاختيارات اللي قدامك وبعدها تفكر بهدوء في الموضوعين من غير استعجال واوعى تاخد قرارك وانت تحت أي ضغط أو توتر لأنه ممكن يأثر على قرارك بالسلب وخليها قاعدة امشي عليها في حياتك اوعى تاخد أي قرار وانت زعلان ولا حتى وانت مبسوط لأنه 80% هيطلع غلط وعشان دايما تاخد القرار الصح لازم تكون محايد في مشاعرك وبالنسبة للخوف من إن قرارك يطلع غلط فزي ما بقولكوا دايما إن مفيش حاجة مضمونة في الدنيا ومستحيل كل قرار هتاخدوه هيطلع صح مية في المية ومش معقول يعني مش هتغلط ولا مرة انت كل اللي تقدر تعمله انك تدرس الموضوع وتحط الايجابيات والسلبيات قدامك وتشوف اللي هينفع معاك وتختاره على حسب اهدافك واولوياتك ساعات بقى بيبقى في قرارات قدامنا عشان ناخدها لازم ناخد معاها ال risk وهنا الناس بتتقسم لاتنين في اللي ماشي بمبدأ no risk no fun وفي اللي ماشي بمبدأ خليك ماشي جنب الحيط طبعا كل واحد يمشي على المبدأ اللي يريحه بس بحس ان الاشخاص اللي بيحبوا يخاطروا بيحبوا ينجزوا وياخدوا قرارات سريعة في حياتهم لكن الناس اللي ما بتحبش تجازف ما عندهمش مشكلة ان الحاجة اللي عاوزينها تتأخر المهم انها تكون مضمونة بالنسبة بقى للشخص اللي بيحب المخاطرة خليني أقولك إنك لو هتاخد الريسك يبقى لازم تكون قده وتبقى متقبل فكرة إنك ممكن تخسر من قبل ما تاخد القرار لأن القرارات اللي بيبقى فيها مخاطرة على قد ما بيبقى النجاح فيها كبير ومش عادي على قد ما الفشل فيها ممكن للأسف يدمر كل حاجة وأي قرار خدته في حياتك قبل كده وانتهى بالفشل فده الوقت إنك تفتكره وانت بتاخد القرار الجديد علشان الهدف مش انك تفتكره وتخاف وتحس انك ممكن تفشل تاني لكن الهدف انك تطلع كل الغلطات اللي عملتها عشان ما تعملهاش تاني وده يزود فرصتك في ان قرارك الجديد يكون صح المرة دي مهما قرارك طول وحيرتك زادت المهم انك تقدر تاخد قرار في الاخر عشان احساس الحيرة اللي جواك ينتهي وأخيرا استشير الناس اللي بتثق فيهم وبتحبهم أحيانا الناس اللي بره الموقف بيقدروا يشوفوا الأمور بشكل أوضح مننا وده ممكن يساعدك إنك تاخد القرار بشكل أحسن بس في نفس الوقت ما تخليش الآراء الكتير تشتتك وتخليك متردد زيادة أو تغير قرارك كل شوية خليك محافظ على مبادئك وأولوياتك ورأي الناس يكون حاجة زيادة عشان تشوف الموضوع من زوايا مختلفة وتاخد منه اللي هيكون في مصلحتك والقرار الأخير لازم يكون بتاعك أنت هنروح دلوقتي لآخر فاصل معانا ونرجع لكم تاني
بصيت في المراية لقيتني معرفنيش انا ابن النهاردة ولا انا ابن الماضي واحد واقف قصادي مش سايبني اعيش كتب لي رسالة بيقول فيها الاتي اما بعد ابدا الكلام بوعد افضل معاك لو انت الرعدة انا برق انا الرعب انا الماضي الصعب انا انت اللي وقعت اما الشيطان وزاك سمعت اما اتعميت والقلبك بعد انا الالم اللي في قلبك انا الم كتبناها ياك انا انا عالم على خدك انا اللي انت كسرتك انا انا عالم على ارضك محتل فكرني حررتك انا مهما تكبر انا اصلك انا جذور شجرتك انا بحاول ومش بايدي انا عارف انك مش حقيقي بشاور على بكرة ومش بيه انسى مين انا بحاول افتكر والذكريات مؤلمة بخدر في الضمير بسكر في النافوخ جوا مني اسئلة كتير ما حاولت اخوض بحبك ولا دي كانت بعيشها من زمان يمكن اناني بحب نفسي عشان انت الامان بشوف نفسي بعيني ولا بعيون الناس يا ترى انا كداب ولا صادق في الاحساس مهدئات مسكنات بتشطب على اسئلة دنيا هيروين والشخصية مدمنة بحوت شمال يمين عشان اهرب من تروما بس كل الطرق بتعدي لروما بحاول ومش بايدي انا عارف انك مش حقيقي بشاور على بكره ومش بيجي يمكن تنساني واكون انا بحاول ومش بايدي انا عارف انك مش حقيقي بشاور على بكره ومش بيجي يمكن تنساني واكون انا
ورجعنا لكم بعد الفاصل وخلينا دلوقتي نقرا شوية كومنتس من اللي جات لنا عن موضوع الحلقة في حد هنا بيقول لما بكون محتار بين كذا حاجة بحاول أدور وأشوف فيديوهات كتير وأقرأ عن كل موضوع لحد ما أعرف أختار في حد تاني بيقول زمان كنت بندم بسرعة وعلى أي حاجة بس بحاول دلوقتي أركز على أي حاجة إيجابية تخرجني من الشعور ده في حد كمان بيقول لما بحتار بصلي استخارة باخد بالأسباب وشعور الندم صعب بس بفكر نفسي إن الواحد بيتعلم لسه واللي جاي هو المهم في حد تاني بيقول لو فشلت في أي قرار بحاول أفكر نفسي إنها مش نهاية العالم وممكن أجرب تاني عادي في حد هنا بقى بيقول لما بحتار بحب أخد رأي كل اللي حواليا وفي الآخر برضو بعمل اللي أنا عايزه هو طبيعي انك تعمل اللي انت عايزه طبعا بس في ناس بيبقوا عارفين ان قرارهم غلط وبيروحوا ياخدوا رأي كل الناس اللي حواليهم عشان يأكدوا لهم انه غلط في الاخر برضو بيروحوا يعملوه فاتمنى بصراحة ان ما يكونش ده قصدك ب- بعمل اللي انا عايزه هو لان القرار الاخير اكيد قرارك بس رأي الناس برضو ساعات بيكون مهم المهم خلينا نكمل آه في حد كمان بيقول آه وانا بختار اي حاجة بعتمد على احساسي عشان دايما بيطلع صح في حد تاني بيقول بحاول بدل ما اندم اقبل بالواقع واللي ربنا كاتبهولي لانه اكيد شايل لي الاحسن في حد هنا كمان بيقول دايما بيبقى عندي plan B احب انا الناس اللي بيبقوا مأمنين نفسهم دول في حد بيقول آه الحمد لله انا ما بحضرش كتير ولو احترت في حاجة بعرف اخد قراري بسرعة برضو شكرا ليكم بجد على كل الكومنتس ومبسوطة قوي من الوعي الموجود عند الناس وانهم فعلا بيحاولوا على قد ما يقدروا يركزوا على الايجابيات وما يخلوش حاجة زي شعور الحيرة او الندم يأثروا بالسلب على مسار حياتهم طيب في نهاية الحلقة حابة اقول لكم ان عملية اتخاذ القرارات بشكل صح وموثوق فيه مش حاجة سهلة دي من اهم الحاجات اللي لازم نطورها في حياتنا ومع الوقت وكتر التجارب هتلاقي نفسك بتكتسب خبرة وبتقدر تاخد قرارات بسرعة وثقة أكبر بس أهم حاجة لازم دايما تبقى فاكر إن مفيش حد بياخد قرارات مثالية طول الوقت كلنا بنغلط ونتعلم من غلطاتنا المهم هو إنك تكون دايما مستعد إنك تتعلم وتحسن من نفسك وخلي عندك الشجاعة إنك تجرب وتعرف إمتى تاخد الريسك وإمتى تهدى وما تتهورش لأن الحياة سلسلة من الاختيارات والقرارات وكل قرار بتاخده بيشكل جزء من شخصيتك واخر حاجه بقى حاول ما تحتارش كتير لان ساعات الحيره الزياده بين حاجتين بتخليك تضيعهم هما الاتنين وبكده حلقتنا تكون خلصت اتمنى الحلقه تكون عجبتكم كنت معاكم انا شهد طارق استنوني الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد يوم الاثنين الساعه 7 الا ربع في برنامج سبوتايه
محتار في الحياة مش فاهم اللي مخبياه واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحال اوقات تكشر وشها وتبت يبوظ وفي ثانية تضحك لا يجوز ده لقى طريقه ده في السكة تاه كله يغني على ليلى فتح عينيك قبل ما تضحك عليك اصلك انت اللي سايق وسعادتك دي بايديك لا تصدق ضحكها ها ها ها ها ولا تبكي في حزنها ياللي انت محتار في الحياه مش فاهم اللي مخبياه واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحال اوقات بيبقى حلمنا يبان بسيط لو هتأمن له وراه مشيت لو مرة خد مسيره يوم يصيب الفرحة اسمه ونصيب ما تخليهاش تمشي قبل ما تتعاش وتقول في يوم خسارة ازاي ما حسبتهاش انت اللي تقول لها ها ها ها ها العبي غيرها يا حياة